السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين بندعو لوالدي والأخت هدى المصري والأخت سهير المصري والأخت أسماء صقر والحاجة سعاد عثر والدكتور سامر يوسف والأستاذ ياسر الهواري وبنتنا الغالية براءة والأخت عبير شلبي ووالدة الأستاذ عصام حجازي والشيخ محمد فرج والحاج رأفت شاهين والحاج سعيد شلضم والأستاذة ريهام مندور سعيد والحاج نبيل فارس والحاج شيمي محمد الطايش أبو عادل والأستاذ مسعد أحمد بصلحي ووالدة الأستاذ أحمد الصعيدي والأخت ابتسام والأخ حسن والأخت سميرة والأخت والأخ مهند أخو زهرة الجنة ويارا وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وبندعو الموتى المسلمين بندعو لوالدتي الحاجة سيدة متولي شاهين والحاجة فوزية محمد متولي والأستاذ ممدوح من سوهاج والحاج جلال محمد عبد القادر والحاجة فوزية السيد عطله والاستاذ محمد فوزي عمر والاستاذ عبد المنعم ابراهيم ويعني الشيخ الغالي الله يرحمه رحمه واسعه الشيخ احمد ياسين والحقيقه يعني قناه الناس بكره بتقدم حلقه خاصه بمناسبه الذكرى السادسه لاستشهاد الشيخ احمد ياسين نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله هتكون الحلقه ان شاء الله في تمام الساعه 12 مساء مع اخويا وحبيبي الشيخ مصطفى الازهري أسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيز يا غفار اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم آمين قلنا أن الدروس كلها من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة وبنشكر اخواتنا اللي جددوا البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحقيقه انا نسيت الاوراق في البيت لكن جت بعض الاسماء دلوقتي من خلال SMSes ومع اخويا محمد مشد بنشكر اختنا او بنتنا الغاليه ميار بنت الحاجه منال واللي جددت البيعة مع رسول الله ولبست الحجاب وأم محمود وشيماء سلامة وانتصار محمد حسن ووفاء محمود عش... عشيري وأم بشار والأخت نازق وسميرة وأماني من السودان والأخت أم صلاح ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين الإخوة اللي بعتين رسائل طالبين برنامج أبحث عن شبهة الحقيقة البرنامج احنا قلنا حلقات كتيرة منه في القناة هنا في قناة الناس المباركة والإدارة إذا حبت تعيد الحلقات تعيدها لكم إن شاء الله و او لو حبيت ترجعوها هنرجعها هنرجعها ان شاء الله يعني ربنا يا رب يجمعنا واياكم على الخير دائما وانا في انتظار وكل رسائلكم على فكره كما تعودنا والله معايا كلها وبخص كل واحد بالاسم بالدعاء يعني ان شاء الله في الثلث الاخير من الليل ربنا يجمعنا واياكم على الخير بس مش هنقدر نقرا كل الرسائل ديت تعالوا نبدا حلقه النهارده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم أخويا وحبيبي أختي الفاضلة تعالوا نكمل الحلقة اللي فاتت عن علامات الساعة الكبرى وإحنا اتكلمنا عن علامة المسيح الدجال والعلامة الثانية نزول سيدنا عيسى عليه السلام حينما ينزل لقتل المسيح الدجال واتكلمنا عن بداية العلامة الثالثة المرة اللي فاتت اللي هي ظهور يأجوج أو خروج يأجوج ومأجوج واحنا قلنا ان ياجوج وماجوج يا جماعه يعني من نسل يافث ابن ابن نوح عليه السلام وان هم يعني قوم غلاظ جدا وشداد جدا وعدد كبير جدا جدا منهم وناس متوحشين ولصوص وكفار طبعا لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويعني قمه في الايذاء وقمه في البلاء حاجه يعني غير عاديه فدي العلامه الثالثه من علامات الساعه الكبرى واحنا قلنا علامات الساعه الكبرى على طول اول ما بتظهر اول علامه تبص العلامات الثانيه على طول بتنفرط وراها زي العقد كده لما بتقطعه تبص حلقات نازله على طول كده ورا بعضها دي علامات الساعة الكبرى هتلاقيها كلها ورا بعضها أخت بعت أكتر من مرة تسأل بتقول إزاي بتقولوا إن في ساعة بقى في آخر الزمان مش هيبقى فيه بقى لا تكنولوجيا ولا أسلحة ولا ولا حرب نووية ولا الكلام ده كله هيرجع الحرب مرة تانية بالسيوف مع ان الاسلحه دي كلها هتكون موجوده اقول اخت الفاضله لا عجب في ذلك قادر ربنا سبحانه وتعالى يعطل الاسباب اللي ممكن ينتفع بها الناس بهذه الاسلحه وترجع الاسلحه مره ثانيه للشكل البدائي بالسيوف والرماح والسهام واديكي مثال بسيط جدا من حياتنا اللي احنا عايشينها دلوقتي في القرن ال 21 احيانا للي راح امريكا واللي راح دول اللي- اللي اللي فيها برد شديد جدا في الشتاء احيانا تبص تلاقي مثلا الواحد من دولت تبص تلاقي العربيه موجوده واحدث موديل ومليانه بنزين وفيها زيت وفيها كل حاجه ومن شده البرد الزيت نفسه متجمد جوه العربيه وممكن يكون البنزين كمان متجمد جوه العربيه يبقى العربيه موجوده والاداه موجوده وكل الاسباب موجوده ورغم ذلك عطلت الاسباب فلا تستطيع السياره ان هي تسير وانتوا عارفين طبعا اللي حصل مع هتلر في الحرب العالميه ازاي ان من شده الجليد ازاي ان الزيوت تجمدت جوه العربيات وازاي حصلت ان العربيات كلها او الاسلحه كلها تجمدت معاه ما قدرش ينتفع بيها فقادر ربنا سبحانه وتعالى زي ما يسر الاسباب قادر ربنا ان هو يعطل الاسباب لا يسال عما يفعل وهم يسالون سبحانه وتعالى هو القادر سبحانه وتعالى وده السر في القضاء والقدر هو العلم والقدره ولذلك احنا لما نستخير ربنا بنقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك من قدرتك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب فقالوا العلم والقدر هم السر في القضاء والقدر ربنا يرزقنا اياكم الرضا بقضاء الله وقدره تعالوا نكمل موضوع ياجوج وماجوج بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف يا جماعه بعض الناس بتقول يعني ايه ياجوج وماجوج انتوا هتقعدوا تقولوا لنا بقى حاجات كده من الخيال كده زي زي امنا الغوله و- والسلعوه والحاجات ديت كده ايه ياجوج وماجوج ديت ايه الاسماء الغريبه دي اقول يا جماعه تعالوا نشوف الادله من القران يعني القران بقى ده كلام ربنا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون والذكر هنا يا جماعه مش زي ما ناس كتيره فاهمه إيه، ان ف- ان الذكر ده هو القران فقط لا الذكر قران وسنه قول لي ايه الدليل معلش عشان بس برضه يعني إيه، ناس كتيره بتقول لا طبعا الذكر هو القران بس اقول لك إيه، اقرا في سوره النحل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فالذكر هنا هو السنه الموضحه والمبينه والمفسره للقران وايه وانزلنا اليك الذكر اللي هو السنه لتبين للناس ما نزل اليهم اللي هو ده القرآن خد بالك بقى فايه المسألة ايه المسألة هنا واضحة ان ان الذكر هنا هو القرآن والسنة فتعالوا نشوف الدليل من القرآن يقول جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أظن واضح الآية حتى إذا فتحت يعني فتح السد والمكان اللي هيطلع منه يعني إيه ال- ال- المكان اللي بين الجبلين الفتحة اللي هيفتحوها يأجوج ومأجوج ويخرجوا في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى فربنا بيتحدث عن هذه العلامة في سورة الأنبياء فبيقول حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون اعداد رهيبه جدا جدا هت- هتملا الارض وهتطغى وه... يعني وهتدمر الاخضر واليابس ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين من بطش ياجوج وماجوج تعالوا نشوف ايه ثانيه لما المولى عز وجل تكلم عن ذي القرنين وهنشوف دلوقتي ذي القرنين بقى ده مين وايه قصته وايه موضوع مع ياجوج وماجوج وازاي ان هو هيكون سبب بفضل الله في حمايه امه كامله من بطش ياجوج وماجوج وبعدين بعد كده ربنا يقدر ان من ضمن علامات الساعه الكبرى ان ربنا يقدر ان ياجوج وماجوج بعد كل الاحتياطات دي كلها وبعد كل الاسباب دي كلها يعني ربنا يقدر ان هم يعني يخرقوا آه، خرقا في ال- في السور دوت او في السد ده ويخرجوا ويملأوا الارض فسادا وافسادا قال جل وعلا ثم اتبع سببا اللي هو مين اللي هو ذي القرنين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا إلى آخر تلك الآيات يبقى إذن ورد سيرة يأجوج ومأجوج هو مرتين بن- بنذكر بس الآيات من القرآن الكريم قول لي طيب والآيات دي بتدل على إيه؟ بتدل على إن ربنا سبحانه وتعالى هيسخر ذي القرنين أو سخر ذي القرنين إن هو آه، فعلا يبني هذا السد اللي بين الجبلين علشان يحمي الأمة المسكينة اللي ما كانتش عارفة تعمل حاجة مع يأجوج ومأجوج لحد ما ربنا قدر إن هو كان السد ده سبب في حماية هذه الأمة لكن في آخر الزمان برضه كله بقدر الله كل شيء إنا كل شيء خلقناه إيه؟ بقدر ما فيش حاجة في الكون يا جماعة بتحصل إلا بقدر الله عشان كده لازم نكون راضيين و... وفرحانين ومبسوطين بأي شيء يحصل لنا شيء كويس أو وحش أو ده في نظر قررنا خدوا بالكم لو لو المو- النبي صلى الله عليه وسلم من من شده ادبه مع الله سبحانه وتعالى كان يقول والشر ليس اليك المولى عز وجل لا ينسب اليه الشر لان هو الشر ده ممكن يكون في عيني وفي عين حضرتك لكن هو عند الله ليس بشر يعني ممكن انسان يبتلى بمرض المرض ده في نظري انا شر طبعا لانه هيعطلني عن شغلي ويخلي جسمي تعبان ومش قادر اتحرك ومش قادر ومش قادر لكنه خير لان النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم بيقول في حديث رائع جدا وكل احاديث النبي رائعه صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن حبان والحاكم باسناد حسن ان النبي بيوضح يا جماعه ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكتب للعبد درجه ومنزله في الجنه اعمال العبد مش موصلاه اعمالنا تعبانه خالص على الاخر فربنا سبحانه وتعالى يبتليه ابتلاء معين ويرزقه الصبر والرضا لحد ما يوصله للدرجه الجميله بتاعته في الجنه ديت وبعدين يرفع عنه البلاء ايه الدليل على كده الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يكتب للعبد الدرجه والمنزله في الجنه فلا يبلغها العبد بعمله شوف قد ايه فلا يزال الله يبتليه طب ممكن يعترض لا ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها وصل للدرجة دي خلاص يرفع البلاء عن هذا عن هذا العبد يبقى الابتلاء هو في نظرك انت شر لكنه عند الله خير ممكن يبقى فيه تكفير ذنوب وسيئات ممكن يبقى فيه رفع الدرجات في الجنات ممكن حاجات حاجات كتيرة جدا ممكن يصرف ربنا ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك يعني بلاء شديد جدا جدا ببلاء يسير جدا جدا وامور يعني يعني لو كشف الغطاء لراينا العجب فما علينا الا ان نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى احيانا احيانا بعض الناس بيتضايقوا من حاجات معينه يعني يعني سبحان الله ممكن انسان يؤذى من انسان معين انسان معين يكون انسان شراني او انسان عياذا بالله ما عندوش وازع ديني فيبتدي يسلط ايذائه على شخص معين فالانسان ده زعلان ومتضايق يقول فلان عمال يؤذيني وعمال يشتمني وعمال يشهر بيه وعمال وعمال وسبحان الله وربنا يقدر ان نفس الشخص اللي عمال بيأذيك دوت هو هي نفسها هي منحه كبيره جدا انه من كتر ما عمال يجيب سيرتك ويأذيك و اولا بتاخد حسنات قد كده ثانيا بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا بيعلي قدرك بيعلي قدرك خد بالك والحاجه الثانيه كمان ان الناس الناس نفسها بيقول طب وليه بيعمل فيه كده سبحان الله ربنا بيلقي محبتك في قلوب الناس اكتر واكتر وبيكون سبب نجاحك اكتر واكتر وياما ناس اتحاربت في اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما حدش في الدنيا دي كلها اتحارب قد النبي ورغم ذلك ما حدش في الدنيا اتحب قد النبي صلى الله عليه وسلم وانزل بقى شوف بقى ودرجات الصحابه واللي اللي اتاذوا واللي اتشتموا واللي واللي ورغم ذلك محبتهم بتزيد كل يوم في قلوب الناس فعشان كده بقول لك يعني ايه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو ايه وهو خير لكم اذا وفي الاخر بيقول إيه؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون علينا ان احنا لازم نرضى بقضاء ربنا وان احنا فعلا اي حاجه تجيلنا كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب يعني فتعالوا نشوف الادله بقى من السنه على قرب على قرب ظهور يأجوج ومأجوج أو أدلة السنة على ظهور يأجوج ومأجوج حديث في البخاري ومسلم يعني في أعلى درجات الصحة عن أمنا زينب بنت جحش أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيخاف على امته قوي ويحب امته جدا وما عندوش ادنى استعداد انه ان الامه دي تمس باي شيء من الشر صلى الله عليه وسلم شوف يقول ايه يقول لكل نبي دعوه مستجابه خد بالك والحديث في الب- عند مسلم يقول لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا الله شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم ربنا بيوصفه بيقول إيه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم قد إيه النبي عليه السلام قد ايه هو فعلا يعني شوف بيقول لك ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه حبيبك بيحب الامه قوي في يوم من الايام والحديث في البخاري ومسلم ان يوم من الايام النبي عليه السلام جلس قعد يتذكر قول سيدنا ابراهيم آه يعني ربي انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم وتذكر قول عيسى عليه السلام ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم فقعد يبكي يبكي صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل وربنا سبحانه وتعالى ارسل سيدنا جبريل بيقول له سل محمدا ما الذي يبكيه وهو اعلم سبحانه وتعالى فنزل جبريل عليه السلام وقال يا رسول الله ربك عز وجل يسالك ما الذي يبكيك وهو اعلم سبحانه وتعالى فقال أبكي من أجل أمتي يا جبريل فصعد جبريل إلى الرب الجليل جل وعلا وقال يا رب إنه يبكي من أجل أمتي قال ارجع فقل له يا محمد يا محمد إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا سنرضيك في أمتك هنكرم أمتك يا رسول الله أمتك يا رسول الله هتبقى تلتين أهل الجنة الله أكبر ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير دايما والحمد لله ان احنا من امه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تخيل حضرتك الامم كلها كم امه فاكرين حضراتكم سبعين امه إنكم تتمون يوم القيامة سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل الله أكبر سبعين أمة يا جماعة تسعة وستين أمة سبقتنا وإحنا الأمة رقم سبعين إحنا خاتم إحنا الأمة الخاتمة وإحنا ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم نيجي يوم القيامة إحنا نتم سبعين أمة إحنا أفضل وخير أمة مين اللي قال الكلام ده ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس شهادة عظيمة جدا من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يجي ده مع السلام يقول لك ايه يقول لك أهل الجنة عشرون ومائة صف يعني 120 صف خد بالك ثمانون منها من أمتي يا الله الله أكبر اللهم لك الحمد يا رب العالمين ثمانون منها من أمتي وأربعون من سائر الأمم أربعين صف في الجنة يتوزعوا على 69 أمة و80 صف من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم فحبيبنا صلى الله عليه وسلم قد إيه يعني بيحب أمته قوي وخايف على أمته قوي وبيزعل قوي لما في حاجة يعني كده تؤذي أمته أو يكون في فتنة ولذلك شوف شوف المسيح الدجال لسه ما ظهرش لحد النهارده ورغم ذلك من 1400 سنة أكتر من 1400 سنة النبي يقوم معرف الصحابة ومعرف الأمة لما تيجي تصلي بعد التشهد وقبل التسليم استعذ بالله من أربع قل اللهم إني أعوذ بك من من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال يوم النبي يقول لك خد بالك استعذ بالله واحفظ أول عشر آيات من سورة الكهف أو من آخر سورة الكهف ولو لقيت الدجال عياذا بالله اقرأ عليه فواتح سورة الكهف بفضل الله سبحانه وتعالى تكون سبب حمايتك من فتنة المسيح الدجال قد إيه النبي بيحبنا بس يا ترى احنا بقى بنحب النبي قد ما بيحبنا يا ترى زي ما زي ما النبي ضحى احنا كمان مستعدين نضحي علشان نفرح النبي يا ترى كم واحده النهارده هتبعت كده تقول انا جددت بيعتي مع رسول الله وان شاء الله هلبس حجابي يا ترى كم واحد النهارده هيقول والله من الليله دي ان شاء الله من من الليله دي مش من بكره من الليله دي هصلي ان شاء الله وارجع لربنا كم واحد من الليله دي بيقول ان شاء الله ارد المظالم لاصحابها وياما في مظالم والواحد يعني من كتر المظالم اللي بيسمعها بي بيتخيل كده هي الدنيا ايه اللي حصل فيها هي الناس ايه اللي حصل لها ايه اللي غير الناس بالمنظر ده هي الدنيا تستاهل الناس تعمل بعض في بعض العمايل اللي احنا بنشوفها في في في التلفزيونات وفي الاخبار وصفحات الحوادث والمشاكل اللي بتجي لنا على الموبايلات يوميا والرسائل اللي بتجي لنا حاجات مقاسي كبيره الدنيا تسهل كل الكلام ده يا جماعه الدنيا ما تسهلش اي حاجه والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع ولا حاجه ولا حاجة واسألوا الناس اللي خرجت من الدنيا ولا حاجة ولا يملك أي حاجة واديتكم مثال قبل كده حبايبي قلت لو إن واحد راجل عنده يعني مثلا 5 مليار دولار ولا غيره وبعدين عنده مصانع كتير قوي وعنده عربيات كبيرة قوي قوي وكتيرة جدا وعنده مزارع وعنده شاليهات وعنده فيلل وعنده زوجات وعنده أولاد وعنده كل متاع الدنيا وربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويشفي كل مريض مسلم يا رب العالمين فجاله شلل رباعي فاترمى على السرير مش قادر يحرك صوابعه فقالوا له تدفع كام وترجع تمشي وتتحرك زي الناس دي كلها ادفع كام يا جماعه ايه يا عم الحاج ادفع كام بالظبط زي ما انت قلت كده بالظبط ادفع كل ما يملك شفت قد ايه الدنيا ما تسواش ادفع كل اللي جمعه ده في 40 50 سنه علشان خاطر فيروس جاله كده فنيمه على السرير فربنا سبحانه وتعالى بيقول له طب هات النعم دي كلها بقى اللي اديتها لك خد نعمه ايه؟ الحركه ارجع مره ثانيه قد ايه احنا في نعم بس مش حاسين قد ايه في ناس كتيره جدا فينا مش حاسين بالنعم الكبيره اللي احنا فيها يا جماعه كفايه نعمه الاسلام يا جماعه كفايه ان احنا نعرف ان اهل الارض معديين ال 6 مليار 6 مليار دولت منهم مليار و300 مليون مسلمين بعجرهم وبجرهم يعني باختلاف الطوائف بتاعتهم 73 فرقة من المسلمين 72 منهم في النار وواحدة بس اللي داخله الجنة تخيلوا النبي اللي قال كده مش انا اللي بقول كده النبي عليه السلام بيقول وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده قالوا ما- قالوا من هم يا رسول الله قال الذين هم على مثل ما انا عليه اليوم انا واصحابي تخيل فمليار و300 مليون مسلم منهم الشيعي ومنهم السني ومنهم اللي مش عارف ايه ومن- ومنهم بقى طوائف ربنا يكرمنا ويكرمكم ويهدي جميع المسلمين يا رب ويبقى كلهم يا رب العالمين ماشيين ورا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و- وبقيت ال- الدنيا كلها يا جماعه اكتر من يعني قول 5 مليار 5 مليار بيكفروا بالله بالله سبحانه وتعالى شوف قد ايه ورغم نعم ربنا عليهم سبحانه وتعالى قد ايه احنا في نعمه كبيره ان ربنا اختارك واصطفاك علشان تكون مسلم وعشان تكون كمان من اهل السنه والجماعه وعشان تكون كمان ورا النبي صلى الله عليه وسلم وورا الصحابه يا سلام ده احنا في نعم كبيره قوي قوي ده احنا مش حاسين بقدر النعمه الجميله دي نعمه زي نعمه البصر يا جماعه قد ايه الانسان يعني شوف النبي عليه السلام بيقول كما عند البخاري من أخذ الله حبيبتيه سماهم حبيبتيه لأن من خلال عينيه بيحب الدنيا هو ما بيحبش الدنيا إلا من خلال عينيه هو بيشوف المناظر الجميلة والسماوات والبحار والمناظر الجميلة ويشوف أبوه ويشوف أمه ويشوف حبايبه ويشوف أهله وناس و... ويقرأ ويتعلم ويشتغل بعينيه بعينيه ثم بقدرة الله أولا ثم بفضل النعمة الجميلة ديت نعمة نعمة جميلة جدا فكرت تشكر ربنا كده أول ما تنام كده وتصحى تلاقي نفسك مفتح وبتشوف كده فكرت تقول يا رب لك الحمد يا رب رديت عليا بصر ورديت عليا سمع ورديت عليا جوارحي ودي مش حكر عليك ده في ناس كتيرة نامت صحت لقت نفسها ما بتشوفش وفي ناس نامت صحت لقت نفسها ما بتتحركش وفي ناس نامت صحيت لقت نفسها من غير عقل خلاص اتجنن ربنا يعافينا ويعافيك وفي ناس نامت ما قامتش تاني فنعم كبيرة قوي قوي يعني نعم فعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فين النعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ولو قال نعمي لصدق وأكملت عليكم نعمتي وأتممت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت- وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله أكبر الله اكبر نعمه كبيره قوي احمدوا ربنا يا مسلمين قولوا الحمد لله ان ربنا خلقنا مسلمين كان ممكن تتعب كتير قوي كان ممكن تقاسي كان ممكن تكون زي سيدنا سلمان الفارسي اللي قعد يدور على الدين الحق اكتر من 20 سنه اتعذب و- واتبهدل وط- وفقد كل فلوسه وترك اهله وترك ناسه وترك امواله وترك مكانته ومنصبه في بلاد فارس وبقى عبد رقيق 20 سنه و- وسبحان الله وفي الاخر قعد يبذل ويجتهد لحد ما اعتق لحد ما قدر ان هو يعني يعتق نفسه ب- ب- بالفلوس وبالذهب و حتى ما بقى راجل حر واول غزوه يشهدها مع النبي عليه السلام كانت غزوه الخندق عمرك فكرت ان انت ممكن كان ممكن تتعب قوي قوي زي سيدنا عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وابو سفيان وتقعد 21 سنه بتحارب النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم في عام الفتح ربنا عافاك من كل دوت طلعت الدنيا لقيت اب مسلم وام مسلمه ولقيت نفسك وسط عيله مسلمه ولقيت نف- ولقيت نفسك في وسط ناس مسلمين ولقيت نفسك بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ولقيت نفسك بتصلي وبتسجد لربنا وبتحب الدعاء وبتسمع كلام ربنا وبتسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم حد بلاش يا جماعه الحاجات دي غالية قوي الحاجات دي بجد تخليك تفكر كده تقول يا رب لك الحمد يا رب انت اللي اقمتني في الخير دوت والعلماء كانوا يقولوا كلمة حلوة قوي قوي كان يقول اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك والله العظيم مقامكم غالي عند ربنا سبحانه وتعالى كون ان غيركم قاعد دلوقتي الساعه دلوقتي بتوقيت مصر الساعه 11 و5 يعني دلوقتي بدايه السهرات الحلوه على القنوات كلها يعني ممكن وانت ماسك الريموت دلوقتي تلاقي نفسك محول على قنوات وكليبات ونساء عر- عريان عزم بالله وافلام ومسرحيات واضحك وفرفش وانبسط ورغم ذلك سبت كل دوت وقعدت تسمع كلام ربنا وقاعد قدامي دلوقتي ده مكانك عند ربنا وغيرك مكانه عند ربنا عياذا بالله انه قاعد دلوقتي يتفرج عياذا بالله على الاجساد العاريه ويتفرج على المعاصي والذنوب والاثام وعمال يرتكب ذنوب واثام انت قاعد دلوقتي بتتفرج عليا وعمال بتذكر ربنا وتقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله بتستغفر ربنا بتوحد ربنا قاعد بتمتنع عن معصيه ربنا قاعد بت ب- بتسمع كلام بيذكرك بربنا وبنبينا صلى الله عليه وسلم قد ايه هي جلسه مباركه وحينما تنفض هذه الجلسه المولى عز وجل يقول للملائكه اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم يا سلام يوم واحد يوم ملك من الملائكه يقول يا رب فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجته فيقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليس اكيد الجلسه دي اكيد جلسه مباركه ربنا يجمعنا واياكم على خير تعالوا نرجع لموضوعنا فمن أدلة السنة أن على ظهور يأجوج ومأجوج حاجة عجيبة جدا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأمنا زينب بنت جحش بتحكي وبتقول ان النبي دخل على في يوم من الايام فزع جدا فزع ليه هو هو في حاجه هتحصل اه في حاجه هتحصل الحاجه ديت يعني فيها شر اه دي فيها شر كبير جدا الشر دوت عياذا بالله هي هيطول النبي عليه السلام لا مش هيطوله امال ليه النبي زعلان زعلان عشان امته بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه واله وسلم فدخل النبي فزعا وهو يقول لا اله الا الله لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب يا سلام عيدها تاني النبي بيقول ايه لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق النبي بالابهام وبايه وبالسبابه سبحانك يا ربي قالت زينب بنت جحش قالت كلمه عجيبه قوي اتفتح من ردم ياجوج وماجوج قد الحته ديت اه يعني ايه يعني دي بداية بداية ان يأجوج ومأجوج عمالين بينخربوا في السد اللي بناه ذو القرنين وهنشوف دلوقتي قصة السد ده عاملة ازاي ففتحوا فتحة قد كده الكلام ده امتى ده في عهد النبي يعني من اكتر من 1400 سنة ويأجوج ومأجوج عمالين بينخربوا في السد واخد بالك وطبعا ذو القرنين ده كان من قبل النبي بكتير جدا جدا ده كان قام سيدنا ابراهيم واخد بال حضرتك سبحان الله فاتفتح فتحة قد كده فالنبي مخضوض على أمته إن بعد سنوات طويلة جدا يعني بقى أكتر من 1400 سنة عدهم والفتحة اللي اتفتحت دي لسه ما وسعتش خد بالك يعني وممكن تكون وسعت بس ما تسمحش إن هم يخرجوا والنبي خايف على أمته بعد أكتر من 1400 سنة ولا ولا ممكن تعدي ال 1500 سنة بعد كده ولسه ما ظهرش يأجوج ومأجوج والنبي خايف على الأمة يا سلام على حب النبي للأمة يا رب الأمة تحب النبي زي ما النبي بيحبها يا رب الأمة تضحي عشان الدين دوت وتفرح قلب النبي يا رب نلاقي النهاردة بنات كتيرة جدا بيقولوا هنفرح قلبك يا رسول الله وهنجدد البيعة معاك يا رسول الله يا رب نلاقي شباب كتيرة جدا بيقولوا بنحبك يا رسول الله وهنبيعك يا رسول الله يا رب نلاقي أمة كاملة بتقول يا رسول الله إن شاء الله إن شاء الله هنجدد البيعة ونقول لا لهدم المسجد الأقصى إن شاء الله يعني كلنا نقف في وش اليهود ونمنعهم من هدم المسجد الأقصى وإن شاء الله لن يهدم بفضل الله سبحانه وتعالى وسيهلك الله عز وجل اليهود بفضل الله سبحانه وتعالى في القريب العاجل بفضل الله الشاهد في الموضوع ان زينب بنت جحش سالت سؤال جميل قوي قوي امنا الغاليه رضي الله عنها وعن كل امهات المؤمنين وعن كل الصحابه اجمعين قالت يا رسول الله افنهلك وفينا الصالحون خايف علينا يا رسول الله بتقول ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه هل انت خايف علينا يا رسول الله وفينا ناس صالحين أفنهلك وفينا الصالحون قال أجل إذا كثر الخبث الله كلمة كبيرة قوي اقعد فكر فيها واقعد فكري فيها ربنا بيقول ايه في القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب يا سلام يعني مش لازم لما العذاب ينزل يا جماعة ينزل على الناس اللي عصت ربنا وبس مش لازم العذاب لما ينزل ينزل على الناس اللي حاربت ربنا وبس لا ده ممكن ينزل على الناس الكويسين تخيل ويبعث الناس بعد ذلك على نياتهم يعني ايه يعني يصدرون مصادر شتى ويبعثون يوم القيامة على نيتهم يموتون ميتة واحدة ويصدرون مصادر شتى ناس تخش الجنة وناس تخش النار لكن الشاهد في الموضوع ايه ان يا جماعة ممكن ينتشر الفساد والناس ما تقولش لأهل الفساد عيب عليكم اتقوا ربنا فينزل العذاب فياخد الصالحين والفاسدين انما الفساد لما يكون موجود ويكون في ناس مش صالحين وبس لا مصلحين هم دول اللي بينجوا هم دولت اللي بينجوا في قصة أصحاب السبت انقسم الناس لثلاثة أصحاب السبت دول يا جماعة دول ناس يهود كان اللي حصل إن ربنا منعهم من الصيد في يوم السبت وكانت الحيتان الحيتان ما بتجيش واضحه كده على وش الميه الا في يوم السبت ابتلاء وامتحان من عند ربنا واختبار للناس دولت طب يعملوا ايه اليهود هم اليهود يعني تجيبهم يمين تجيبهم شمال تقلب العمله ت- يعني هم يهود يعني فاهم ازاي يعني مش هيتغيروا فقعدوا يفكروا كده نعمل ايه نعمل ايه طب الحيتان ما بيجيش غير يوم السبت وربنا حرم علينا الصيد يوم السبت فواحد من اليهي- من اليهود دولت قال طب خلاص انا عندي فكره حلوه قوي قالوا له ايه قال لهم احنا نرمي الشباك يوم الجمعه ونسيبها يوم السبت مش هنصطادها خلاص احنا حلوين اهو جمال و... ويهود زي الفل ومتظبطين ومش هنعمل اي حاجه مش هنعصى ربنا ابدا هنرمي الشباك يوم الجمعه ونسيبها تقوم تيجي الحيتان لما تظهر يوم السبت تروح داخله جوه الشباك نقوم احنا نسكت ونسيبهم نقوم نيجي يوم الحد نلم الشباك نلاقيها مليانه ايه حيتان بيتحايلوا على الله سبحانه وتعالى انقسموا ثلاث فرق فرقه منهم كانت بتصطاد وتباشر الصيد بنفسها وفرقة تانية بتقول لا اتقوا الله حرام عليكم انتوا بتعملوا ايه ده انتوا كده بت- بتبارزوا ربنا انتوا بتخالفوا امر ربنا سبحانه وتعالى ربنا نهاكم عن الصيد خلاص انتهوا وقادر ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا باي صوره تانية قادر ربنا سبحانه وتعالى هيبتلينا شويه وبعدين لما لما يرى مننا الطاعه والاذعان والتسليم والاستسلام و و والخضوع والانقياد ربنا قادر سبحانه وتعالى انه يعفو عنا و- و- ويغدق علينا بقى من خيرات الدنيا والاخره لكن يعني في يبقى فرقه بتصطاد وفرقه بتقول اتقوا الله والفرقه الثالثه احنا مالنا مالناش دعوه اللي هي ايه اللي هي فرقه الانماليه يعني اللي هي ايه انا مال انا فاهم ازاي الدنيا ت- يحصل اللي يحصل اللي يحصل هو انا اللي هصلح الكون هو انا يا ابني اللي هخلي الدنيا دي مش عارف ايه هو انا اللي هغير ايوه انت اللي هتغير بس باسلوب حلو جميل مش بعنف وضرب وخبط ورقع وشتم وسب ولعن والكلام اللي احنا ما بنحبوش ده بال- بالذوق وباللين وبالرحمه يعني فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك اللين والرحمة يا جماعة هنغير بيه كل حاجة عمرنا ما هنغير بالوقوف قدام حكوماتنا وحربهم و... و... وشتمهم وسبهم ولعنهم عمر ده ما كان طريق تغيير أبدا ولا عمر ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان قدامه الكعبة وحواليها الأصنام 360 صنم ما قالش لاصحابه يلا نطلع وغيروا منكر وخشوا وكسر كسير وخبط خبيط و... وزيل المنكر واقتلوا الناس دولت ده قالوا له يا رسول الله لو شئت لنميلن على اهل منى نقطعهم نموتهم قال اني لم اؤمر بذلك يروحوا له يقولوا له يا رسول الله الا تدعو الله على المشركين بيأذونا وبيضربونا وبي... وقتلوا ناس كتير فينا و... ويعني قال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت بعثت رحمه حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما تقرأه في- وهو بيقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه سبحانه وتعالى ف- فالرفق جميل قوي عمر ما كان سبيل التغيير هو ان احنا نقف قدام الناس والمسؤولين ونحارب ونش- ونشتم ونسب انما اسلوب التغيير عمره ما كان واسالوا العلماء الافاضل يقول لك عمر ما كان التغيير من قمه الهرم التغيير دايما بيكون من قاعده الهرم من خلال تربيه جيل مؤدب مهذب محترم متدين بجد مش منظر ولا صوره مش واحد يبقى منظره ما شاء الله تشوفه تقول الله اكبر ده انا شايف قدامي واحد من التابعين وتيجي تتعامل معاه تلاقيه عياذا بالله يعني من أسوأ الناس معاملة في الدرهم والدينار ولو حصل بينك وبينه خصام يفجر في الخصومة ويسب ويلعن ويشتم ويغتاب وينم ويبقى ويسعى بين الناس بالإف- بالإف- بالفساد والإفساد دي مش أخلاق مسلمين احنا مش عايزين صور ولا مناظر يا جماعة احنا بنقول يا حبذا يا رب يا رب يكتمل الظاهر والباطن يا رب يا رب نشوف ناس شكلهم زي شكل الصحابة وفي نفس الوقت أخلاقهم وسلوكياتهم زي سلوكيات الصحابة إنما لو خيرنا بين الشكل والمنظر بقى الخارجي ولا بين الأخلاق والسلوكيات لا هنختار الأخلاق والسلوكيات بنتكلم بجد لأن ممكن يكون الشكل والمنظر بلا خلق وبلا سلوك فتنة فتنة للناس كلها يقولوا إيه ده إيه ده راجل شكله ما شاء الله ملتزم لكن أخلاقيا وحش طب إزاي الناس ما بتتحملش يا جماعة الناس بتفتن بالكلام ده الناس بتحب تشوف الإنسان الملتزم ده تحب تشوفه خلقيا عالي جدا وبتتوسم فيه الخير ولما بتتفتن فيه بتبقى فتنة كبيرة جدا جدا وبتعمم المسألة فمش عايزينها تتعمم ربنا يبارك فيكم كل أخ ملتزم وكل أخت ملتزمة لازم نعرف إن إحنا صورة للإسلام والمسلمين بالله عليكم بالله عليكم اوعى نكون فت- فتنه للناس اوعى نكون سبب في ان الناس تكره الدين بسببنا اوعى نكون سبب في ان الناس تكره الالتزام بسببنا ربنا يبارك فيكم عايزين نحبب الناس في الدين عايزين نوري الناس اخلاق المسلمين وسلوكيات المسلمين شاهد في الموضوع قبل ما اطلع الفاصل ان سبحان الله ان ان الفرق الثلاثه دولت فرقه قالت ايه احنا نصطاد وفرقه قالت ايه حرام عليكم وفرقه قالت انا ماليش دعوه فاللي قالوا هنصطاد واللي قالوا ماليش دعوه الاثنين هلكوا الاثنين هلكوا خد بالك والفرقه التي قالت اتقوا الله دي الفرقه الوحيده اللي ربنا نجاها يبقى ربنا ينجي مش الصالحين وبس لا المصلحين يبقى صالح ومصلح يبقى لما اشوف فساد في امتي او في بلدي او في منطقتي او في بيتي او في اي مكان هغيره يقينا مش هسكت لكن باسلوب حلو اسلوب جميل اسلوب عذب بطريقه حلوه باسلوب غير مباشر بطريقه حلوه طب ما استجابوش خلاص خلاص انا بلغت ما علينا الا ان نبلغ الهدايه دي بايد ربنا سبحانه وتعالى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قعد يبلغ عمه الدعوه المباركه ديت سنوات طويله ورغم ذلك مات عمه كافر سيدنا نوح قعد يوعظ زوجته وابنه والاثنين ماتوا كفره سيدنا لوط قعد يوع- قعد يوعظ زوجته وزوجته ماتت كافره وهكذا يبقى اذا ما علينا الا ان نبلغ ولكن بلين وبرحمه حب حنان تاخد الناس كده باللين وبالرفق كده ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه نكمل موضوع ياجوج وماجوج ولكن بعد الفاصل اخويا وحبيبي واختي الفاضله صلى الله على حبيبك
عن الرضا بالله إن حل القضاء عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
سنعود بمشيئة الله
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007 باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب أصحاب الرسول مجلدين ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح ألف خطأ في العقيدة والعبادة كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في سبع مجلدات فاخرة هاتف رقم 016 255 6152 أو 016 255 6153 مع تحيات مكتبة الصفا سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن مكتبة الصفا
عن الرضا بالله إن حل القضاء عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل إخواتي وحبايبي والله بتوحشوني جدا من يوم الاثنين للاثنين مش عارف أقول إيه بتمنى كل يوم يبقى الاثنين وربنا يبارك فيكم يا رب البشائر الحلوة جاية لنا أهي شيخنا الطيب وإخواتي نويت ترك التدخين من الليلة ادعوا لي بالثبات أخوكم ماهر ربنا يثبتك يا أخ ماهر واخ بيقول او اخت بالله عليك شيخ دل- دلاني الليله كيف اصالح امي اللي بتقاطعني عايزين نقول يا جماعه الدنيا كلها كانت بتحتفل آه، امبارح بعيد الام عايزين نقول يا جماعه الام غاليه قوي قوي اغلى من انها تبقى ليها يوم واحد بس الام دي لازم يكون لها العمر كله ده ربنا بيقول انا اشكر لي ولوالديك سيدنا ابن عباس وشوف بقى فقه سيدنا ابن عباس ترجمان الامه ترجمان القران وحبر الامه لما بيقول ثلاثه اشياء مقرونه بثلاثه لا يقبل الله واحده بغير اختها قال جل وعلا واطيعوا الله واطيعوا الرسول فمن اطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل أمك دي أغلى حاجة في الدنيا يعني حلاوة إن أنت تكون عايش وليك أم لذة ما بعدها لذة وأنا بقول للشباب الحقوا نفسكم وبروا أمكم وأبوكم قبل ما تلاقي يوم هيجي عليك مش هتلاقي لا أم ولا أب وتقول يا ريت كان ليا أم وليا أب عشان أفوز بدعوتهم أنا دايما لما بلاقي أي أخ وربنا كرمني الحمد لله بحب امهاتي الطيبات اللي قاعدين قدامي دايما كل اخ يقول لي يقول لي امي بتحبك قوي يا شيخ محمود بتحب تتفرج عليك اقول له بالله عليك خليها تدعي لي انا اتحرمت من دعوه امي لكن ربنا اكرمني بدعوات امهات المسلمين ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظنا واياكم من كل سوء الاخت ام محمد بتقول بجدد البيعه مع رسول الله وهلبس لباس المراه المسلمه على التحجب ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا ام محمد ويحفظك من كل سوء تعالوا نكمل بقى موضوعنا ف يعني امنا زينب بنت جحش بتقول له يا رسول الله افنهلك وفينا الصالحون قال اجل اذا كثر الخبز تعالوا نتعايش بقى بقلوبنا مع قصه ذي القرنين وقصه ياجوج وماجوج والعجيب بقى يعني سبحان الله هو الموضوع كله من رحم كتاب رحله الدار الاخيره لكن تفاصيل القصه ديت انا كاتبها ببساطه شديده جدا للكبار والصغيرين في كتاب قصص القران للاطفال مكتوبه حتى انا هقرا لكم منه والله ان قصه ذي القرنين وياجوج وماجوج مكتوبه ببساطه شديده جدا تعالوا نشوف القصه بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم ان شاء الله في اخر 10 دقائق من البرنامج ان شاء الله سنتلقى اتصالاتكم حول الموضوع وموضوع فتن اخر الزمان وياجوج وماجوج والحاجات دي كلها ربنا يبارك فيكم رب العالمين كان يا ما كان زي ما بيقولوا يعني ملك مؤمن عادل اللي هو مين اللي هو ذو القرنين ذو القرنين ده كان عايش في انهي زمن يا جماعه كان عايش في زمن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم كان ذو القرنين كان عايش في زمنه وآمن بسيدنا إبراهيم واتبع سيدنا إبراهيم وفوق ده كله كمان سيدنا إبراهيم لما رفع قواعد البيت هو وسيدنا إسماعيل عليهما السلام كان من ضمن الناس أو من أوائل الناس اللي طافت حوالين الكعبة مع سيدنا إبراهيم كان ذو القرنين طبعا ما فيش أدلة قوي على الموضوع ده إنما يعني أهل السير والتاريخ هم بينقلوا هذا الكلام لكن عشان تقول لي مثلا حديث ثابت في الموضوع ده لا أنا لم أقف على حديث صحيح لكن أنا بقول يعني هذه الأمور بتنقل من خلال أهل السير وده طبعا يوضح لك فضل صحبة الصالحين قد إيه ذو القرنين يعني اتأثر جدا جدا بصحبة سيدنا إبراهيم خليل الرحمن يا جماعة يعني خليل الرحمن مكانته بقى عالية من أولي العزم الخمسة اللي هم أفضل خلق اللي أفضل خمسة على وجه الأرض هم سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وربنا اصطفى من الخمسة دولت الخليلين إبراهيم ومحمدا ثم اصطفى من كل البشر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فكان سيد ولد آدم هو اللي قال كده عن نفسه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر شوف قد ايه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتواضعين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم عشان كده بقول يا شباب فضل صحبة الصالحين فضل عظيم جدا ذو القرنين كان حريص جدا يكون في صحبة سيدنا إبراهيم يتعلم على إيديه ويتربى على إيديه ويزداد إيمانا مع سيدنا إبراهيم أنت كمان لما تلتزم اوعى اوعى اوعى تبعد عن الناس الطيبة خليك في صحبة الناس الطيبة إنما ينال الذئب من الغنم القاسية لما تبعد عن إخوانك الطيبين المؤمنين ممكن تضيع إنما لما تكون في صحبة إخوانك ما شاء الله الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي الله أكبر شوف بقى يوم لما ربنا يكرمك بأخ صالح أو ربنا يكرمك بأخت صالحة أنتوا الاثنين تعينوا بعض على الطاعة وتتواعدوا من الأم في الدنيا إن لو ربنا يصل لحد في الثاني أو الواحد من الاثنين الشفاعة يوم القيامة تشفعوا لبعض يوم القيامة وشفاعة المؤمنين لبعضهم البعض ثابتة كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إن المسلمين أو المؤمنين هيشفعوا لبعض يوم القيامة عشان يخشوا الجنة ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى كان ذو القرنين كان بيتمنى بيتمنى وبيشتهي من أعماق قلبه إن الدنيا كلها تبقى على التوحيد والإيمان ودي أمنية كل عبد مسلم بيحب ربنا اللي بيحب حد بيحب إن الدنيا كلها تحبه تخيل كده والله المثل الأعلى لما واحد بيحب لعيب كورة شوف تخيل أنا بديك مثال يعني بعيد قوي قوي فيتمنى إن كل الناس تحب اللعيب ده ويفضل ماشي وسط الناس يحضر لهم شفت الجون اللي جابه شفت عملها ازاي شفت جابها مش عارف بكعبه شفت حطها ازاي شو- ده هو اللي جاب لنا مش عارف كاس الامم الافريقيه ده هو ويبقى فرحان قوي قوي لما حد يجيب سيرته لانه بيحبه ولما واحد يحب مطرب مثلا يعني فاهم ازاي يبقى فرحان جدا لو نزل له البوم جديد والاغنيه الجديده وحد سم... طب سمعتوها طب شفت مش عارف ايه ويبقى فرحان قوي عمال يعمل له دعايه وفرحان بيه وكل اللي يجيب سيرته هو سعيد جدا بالسيره دي ولله المثل الاعلى فتخيل بقى اللي بيحب ربنا فيحب كل اللي ذكروا بالله ويحب كل اللي بيحب ربنا ده كان دعاء النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه اللهم اني اسالك حبك شوف الدعاء الرقيق الجميل الجميل اللي في غايه ال- الروعه والجمال كان يقول اللهم اني اسالك حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربني الى حبك يا سلام يا سلام على دعائك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذو القرنين كان موجود في عهد سيدنا ابراهيم عليه السلام وعاش وتعلم منه كتير جدا وتربى على ايديه وكان من اوائل الناس اللي طافوا حول الكعبه بعد ما رفع ابراهيم عليه السلام واسماعيل عليه السلام آه، ال- ال- إيه، القواعد من البيت. ذو القرنين زي ما قلت لك كان بيتمنى الدنيا ان الدنيا كلها تبقى على التوحيد والايمان. راح مجهز جيش كبير جدا، طب الجيش ده ليه؟ لسبب يا جماعه ما هو هيخرج عشان يدعو الى الله سبحانه وتعالى. في ناس بتيجي باللين وبالرحمه وفي ناس ما تجيش غير بالقوه في ناس بتعجب قوي بالقوه في ناس عايزه حرب وبعد بعد الحرب ما تنتهي يقول لك طب تعالى بقى نتفاهم بقى ونتصالح ونشوف انتوا بتدعوا لايه وده اللي كان سبب كتير من الغزوات وكتير من الفتوحات طب ما ملهاش لازمه يا جماعه ما النبي قال كده النبي امرنا ان احنا لما نيجي نخش على امه كافره اول حاجه ما فيش بقى يا جماعه لا حرب ولا ولا ولا نزيف ولا دماء ولا بندعوهم للاسلام طيب رفضوا طب ندعوهم للجزيه واحنا قلنا الجزيه قبل كده يا جماعه مش اتاوه مش اتاوه ديت مقابل خدمات بتقدم لهذا الانسان خدمات موجوده ومرافق موجوده في الدوله ومقابل ان الراجل ده اللي هو مش مسلم ده مش هيخش الجيش لأن ما نامنش ان واحد غير مسلم يكون في جيشنا واخد بالك مش هيخش الجيش فدي ضريبه الدفاع انت قاعد في بيتك والمسلم طالع بينضرب وبيتقطع وبيستشهد عشان يدافع عن دينه وعن بلده ومن ضمن الناس اللي بيدافع عنهم اهل الذمه واخد بالك سبحان الله شفت قد ايه رحمه الاسلام وقد ايه روعه هذا الدين العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى فاذا المساله مش مساله خبط ورقع و- و- وضرب وقتل زي ما الناس فاكره الموضوع مش كده خالص بالمره فالشاهد في الموضوع انه اعد جيش كبير جدا ليه لانه هو خارج يدعو ممكن امه تعترض تقول له راح فين انت جاي تدعو في بلدنا ليه ممكن يقتلوه ويقتلوا كل الناس اللي معاه فلازم يكون معاه قوه ولازم ياخد بالاسباب ولازم يكون معاه منعه ولازم واحيانا بقول لك ناس كتيره جدا لا تعجب الا بقوه الشخص ده الراجل ده ما شاء الله قوي النهارده ليه ليه ليه اليهود بيعملوا كده فينا كمسلمين؟ لانه شايفين فينا الضعف وشايفين فينا الذل، شايفين فينا حاجات كتيره جدا، انما لو احنا امه قويه الان، حد من يقدر من اليهود عليهم لعائن الله المتتابعه، حد منهم يقدر يتجرأ علينا كمسلمين؟ ما هو شايفين قعدوا يعجنوا في اخواننا في غزه ربنا يا رب يحفظهم يا رب ويبارك فيهم يا رب وينجيهم من بطش اليهود والأمة كلها واقفة تتفرج ليه؟ الأمة في خور ومهانة و- وفي ضعف وذل ومه... يعني شيء عجيب جدا إنما لو أمة قوية اليهود لازم يحترموا ولذلك شوف بسبب امرأة واحدة فقط رايحة تشتري ذهب من سوق بني قينقاع ويجي واحد يهودي خبيث يطلب منها ان هي ايه تكشف وشها رفضت طبعا ي- يحاول بقدر الامكان ان هو يساومها م- مش ممكن الموضوع مرفوض فراح رابط طوبها من ورا من تحت كده بطوبها من فوق فاول ما قامت رجليها كشفت فراحت مصرخه ما تعودتش ابدا على هذا ال- المنظر فلما صرخت واحد مسلم شاف المنظر فراح قاتل اليهودي وراح اليهود مجتمعين على المسلمين على المسلم ده راح قاتلينه النبي سكت ابدا مسلم يتقتل ومسلمة تتعرى ده فيها رقاب تطير وراح مطلع جيش كامل وأجلى يهود بني قينقاع من المدينة انتوا ما تقعدوش في المدينة فاليهود كانوا بيحترموا نفسهم واخد بالك ليه لما كان المسلمين اقوياء انما لما حصل ضعف في الامه الاسلاميه تجرأ اليهود بقى وانتفشوا وبداوا بقى يعملوا اللي هم عايزين يعملوه في المسلمين خلاص بقى مين يرضعهم دلوقتي واخد بالك هي دي المساله ان انت مطلوب منك انت لازم تكون قوي مش عيب ولا حرام ان انت تبقى واعد لهم ما استطعتم من قوه ايه الم- إيه المشكله ان انت النهارده تعد اه طبعا لازم تكون امتنا امه قويه بفضل الله سبحانه وتعالى فالشاهد في الموضوع ان ذو القرنين راح مجهز جيش كامل بقى فلما جهز جيش كامل وربنا اطلع على قلبه ورأى منه الإخلاص والصدق أنا طالع يا رب أبلغ دعوتك أنا طالع يا رب أخلي الناس كلها تؤمن بيك يا رب أنا عايز الناس كلها توحدك يا رب فربنا لما يرى من قلب العبد ده الإخلاص بييسر له الأسباب وبيهيئ له الأسباب اللي تنجح دعوته بفضل الله سبحانه وتعالى تلاقي رجل عالم ما شاء الله عالم جليل وعنده علم يعني أقول لك إيه يعني يعني ما شاء الله علم وممكن يكون ما عندوش إخلاص فممكن يطلع ويقعد يتكلم عشر ساعات والناس تقعد تقول هو بيقول ايه؟ محدش فاهم منه حاجه ولا حد متاثر بيه وممكن واحد يكون عنده شويه علم قد كده لكن ربنا رزقه بشويه اخلاص قد كده فيطلع يقول الكلمه الكلمه تطلع من القلب فتوصل للقلب تؤثر في الناس يتفاعلوا معاه كل ده ليه الراجل ده ليه حال مع ربنا الراجل ده في حال ليه حال عظيم جدا بينه وبين ربنا فربنا بيو- بيحط له القبول في قلوب الناس ليه قبول ليه هو هيبقى نجم سينمائي لا علشان الناس دي تقبل دعوته وتحبه وتحب الدين من خلاله وده مطلوب عشان كده كل الانبياء كانوا في- في ابهى صوره واجمل صوره وكان شكلهم جميل وكان لهم قبول قوي وكانوا محبوبين قوي ليه علشان الدعوه توصل علشان الدعوه توصل واخد بالك والانبياء ما كانوش بيجروا ورا فلوس ولا دنيا ليه علشان الناس ما تتفتنش بسببهم ما تقولش ايه اهو نبي ولما مات ورث ولاده فدادين واطيان وعمارات و و ابدا النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الانبياء لا نورث مش فاهم ايه او لا نورث ما تركناه فهو صدقه مش فاهم ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيوضح اكتر ان الانبياء ان العلماء ورثه الانبياء الا وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر لا- الانبياء عمرهم ما ط- ما طلعوش ب- النبي عليه السلام ان صح الحديث عند موته بيقول لامنا عائشه عندي سبع دراهم تصدقي بهن يا عائشه فالنبي عليه الصلاه والسلام كان بيغشى عليه يغمى عليه فلما يفوق يقول لها، تصدقت بهن يا عائشه قالت شغلني مرضك يا رسول الله قال سبحان الله تصدقي بهن كيف القى ربي وفي بيتي سبعه دراهم يا سلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال نشوف النهارده كتير من المسلمين عندهم مش سبع دراهم ملايين ملايين مملينه ورغم ذلك جاره جنبه ممكن يكون نايم على الكراتين ومش لاقي ياكل وهو مش شاغل باله بجاره النهارده يا جماعه بجد محتاجين نحس ب- ب- بالام الغير محتاجين فعلا ان احنا نستشعر بقى حته الاسلام العملي مش المنظر والكلام مش مش فلان الفلاني ما شاء الله التزم التزم يعني عمل ايه يعني صلى وبقى سمته حلو جميل وفلانه الفلانيه التزمت يعني عملت ايه يعني الحمد لله لبست حجاب و... طب سلوكيات اخلاقيات احساس بالجيران إيه، بر أم وأب إيه، معاملة طيبة للناس بسمة حلوة كلمة طيبة ما يبقاش في غيبة ما يبقاش في نميمة بلاش نكذب على الناس تعالوا نتعامل بصدق تعالوا نتعامل بوفاء محتاجين حد والله العظيم والله يا جماعة شوف العلماء كانوا يقولوا إيه كانوا يقولوا جملة حلوة قوي لو ما طلعتوش النهارده غير بالجملة دي كفاية قوي كانوا يقولوا إيه يقولوا عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل نوضحها شوف العلماء بيقولوا ايه بيقولوا عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل لما واحد يتعامل مع ألف واحد بصدق وإخلاص ويشوفوه أمين وطيب وصادق الألف يتأثروا ويلتزموا بسببه ولما ألف واحد يتكلموا لواحد بس ولا يرى منهم أثر الصدق في الكلام ولا في الواقع اللي عايشينه لا ينتفع يبقى عمل الرجل ده أثر في ألف واحد وقول الألف دولت ما أثرش في واحد واضح يا جماعة والله محتاجين بجد إن احنا نعمل حملة كبيرة لعودة الأخلاق والسلوكيات لأنه والله عمري ما قابلت واحد وأقسم بالله عمري ما قابلت واحد إلا لما من الناس الأفاضل الناس المحترمين إلا ما بيقول لي يا شيخ محمود نفسنا نفسنا نشوف الأخلاق بتاعت زمان نفسنا نعيش مش هنقول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عايزين نشوف حتى أخلاق أبائنا وأمهاتنا بجد مشتاقين بجد مشتاقين إن إحنا نشوف أيام أبائنا وأمهاتنا كان كان ناس حلوين قوي قوي ناس طيبين قوي بيحبوا بعض قوي هو ليه الكره انتشر النهارده بين الناس كتير مش عايز اقول المجتمع كله كره لحسن هو الشيخ بيسود لنا الدنيا كده ليه بالمنظر ده انا مش بسود الدنيا انا بحكي واقع بقول ان الحب اللي بين الناس النهارده ما يساويش مثقال ذره من الحب اللي كان موجود بين ابائنا وامهاتنا وجيرانهم وناسهم وارحامهم والناس اللي حواليهم الناس دي كانت صادقه قوي الناس دي كانت عايشه الاسلام بجد من غير ما تدرسه ولا تقرا عنه ارجعوا للناس ال... ولسه ليه في نماذج عايشه بالمنظر ده لسه في نماذج زي امهاتنا وابائنا لسه موجودين وعايشين ربنا يطول في عمرهم ويبارك لنا في عمرهم دول بركه الارض دلوقتي دول البركه اللي عايشين وسطنا دلوقتي تلاقي ست كبيره قاعده وعندها دلوقتي مثلا 70 سنه وقاعده قدامي ولسه عايشة بقى على زمن الوفاء والإخلاص والصدق وال... وال... والأمانة وال... والكلمة الحلوة وحب الجيران وحب الخير للناس و ولسه قاعدة ما شاء الله وممكن تكون الست ديت جوزها مات وعندها 25 سنة ما قالتش هتفتن في ديني ما قالتش ده أنا ممكن أضيع لا لازم أروح أدور على حد أتجوزه ولا مش عارف إيه ده مش معناه إن الجواز حرام بس بقول ما حدش فيهم كان بيتكلم عن الموضوع دوت لأن ما كانوش بيطلعوا على أي حاجة حرام النهاردة الموضوع بقى مختلف قوي الموضوع بقى مختلف بجد النهارده كانت كان زمان نسمع عن الست اللي كان اول ما جوزها يموت كانت تعيش على ذكرى العمر كله يعني سبحان الله وتعيش تربي ولادها النهارده ممكن الاولاد يترموا ممكن يتبهدلوا ممكن وممكن محتاجين بجد بجد بجد والله العظيم احنا في اشد الحاجه ان احنا نعيش فعلا الاسلام بجد ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين تعالوا هنكمل خمس دقائق كده وناخد اتصالات في اخر 10 دقائق فالمهم الشاهد في الموضوع يا جماعه ان ذو القرنين راح مجهز جيش كامل ولما جهز الجيش كامل ربنا اطلع على قلبه ورأى منه الصدق والإخلاص فعلا إن أنا مطلع الجيش ده يا ربي مش عشان أفتري على الناس مش عشان أظلم حد مش عشان أبقى أموت الناس أنا مطلعه يا رب عشان أنشر دعوتك يا رب العالمين فربنا ييسر له الأسباب خد بالك شوف قد إيه ويسألونك عن ذي القرنين كل سأتلو عليكم منه ذكرى إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا خد بالك ربنا يسر له الاسباب فخد بالاسباب ومشي واخلص النيه وطاف مشارق الارض ومغارب الارض وهزم كل الجيوش اللي قابلته وحكم بين الناس بالعدل وملك الارض كلها بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الحقيقه الموضوع يعني موضوع جميل قوي قوي ويمكن انا قلت لكم بس نبذه صغيره كده لكن يقينا ان شاء الله على وعد والله القصه كامله هحكيها لكم المره الجايه ومش هتشعب ولا اروح يمين ولا شمال هحكي لكم القصه كلها كامله من اول ما خرج ذو القرنين وراح الثلاث رحلات بتاعته رحله للمغرب ورحله للمشرق ورحله اللي هي ايه بنى فيها السد بين الجبلين هحكي لكم الثلاث رحلات الثلاث رحلات جمال قوي وفيهم عبر وعظات عظيمه جدا لكن عايز اقول سؤال جميل قوي قوي وان شاء الله دي مسابقه الاسبوع ده ان شاء الله اربعه الاربعه دولت ملكوا الارض كلها كل واحد فيهم ملك الارض كلها اتنين منهم مؤمنين واتنين منهم كفار اللي هيجاوب مش عايز اقول اول اتنين هيجاوبوا هنج- هنجمع كل الاجابات وهنحط ال ال- ال- بتاع ال- ال- اسمها ايه ديت ال- الفازه جنبنا ولا بتاع ال- الدوره الدوره ده ولا مش عارف ايه وهنختار اول اتنين فايزين يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله والجايزه هياخدوا برضو ان شاء الله مجموعه الكتب كامله ومعاها برضو اخر كتابين اللي هو قصص الرسول للاطفال صلى الله عليه وسلم قصص الرسول صلى الله عليه وسلم للاطفال وتفسير جزء عام الاطفال ده الاول اتنين هيفوزوا ان شاء الله او مش اول اتنين الاتنين اللي هنختارهم ان شاء الله في الحلقه القادمه وهنختارهم كده عشوائيا ان شاء الله عشان ما حدش يقول احنا بنختار حد معين ف... فاحنا قلنا هنقول مسابقه مره ثانيه اتنين مؤمنين ملكوا الارض كلها واتنين كفار ملكوا الارض كلها مين الاتنين المؤمنين ومين الاتنين الكفار وقلنا الجايزه هتاخد مجموعه كتب كامله واخر كتابين قصص الرسول للاطفال وتفسير جزء عامه للاطفال وهنكمل لكم يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله قصه ياجوج وماجوج وقصه ذي القرنين وازاي بنى السد وبناه ازاي وبناه بايه وبناه في قد ايه وعمل ايه بالظبط في الثلاث رحلات الجمال بتوعه ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقه القادمه وتعالوا بقى كده ناخد اسئله آه، عشر دقائق ان شاء الله اتصالات واخر خمس دقائق ان شاء الله نخليها دعاء ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم طيب الاتصال انقطع اخويا وحبيبي واختي الفاضله ربنا يبارك فيكم برضه مش عايزين ننسى مين الاخت هبه من المنوفيه س- همت اه السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا الشيخ اختي محمود ايوه مع حضرتك انا كنت عايزه اسال حضرتك انا اتفضلي انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يا بختك صلى الله عليه وسلم
فانا كنت عايزه اسال حضرتك بخصوص الرؤيه دي والله انا يا اختي همت ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك انا الحقيقه يعني موضوع الرؤى والاحلام ديت ماليش فيها لكن طبعا بشره خير كبيره جدا جدا ان انت شفت النبي صلى الله عليه وسلم وربنا يا رب يرزقنا رؤيه النبي في الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم آه مين معانا تاني مدح... آه مدني مدحت من السعوديه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اهلا وسهلا
شيخ محمود اتفضل يا سيدي مدحت ربنا يبارك فيك إني أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه ربنا يحفظك ويبارك فيك الله يكرمك آه، شيخ محمود آه،
اتفضل يا ألو.
سيدي اتفضل أنا مع حضرتك
آه، شيخ محمود أنا في عندي آه، معلومة يا ريت حضرتك تهتم بيها في موضوع الحلقة اللي جاية حاضر أنا اتفضل آه، بخصوص آه، ذو القرنين أيوه أو ذو القرنين أيوه
آه، أنا قرأت كتاب آه، أنا للأسف الشديد ما عنديش اسم الدكتور اللي مؤلف الكتاب مش مهم اسمه آه، بيثبت بالدليل يعني محاولة وأعتقد أنها أجدر أن احنا نس- نشوف نشوفها يعني أيوه أو نسمعها أو نقرأها أيوه انه اخناتون هو ذو القرنين إن إخناتون هو ذو القرنين امم نعم طبعا الكلام ده آه، مش مظبوط طبعاً.
وعنده اثبات علمي نعم نعم آه، بمشارق الارض ومغاربها نعم وحدد مكانها جغرافيا وم- وبالخرائط والدلائل في كتابه انا بصراحه الكتاب ده قراته من حوالي اسبوعين نعم.
قراته في يومين نعم.
من من من اسلوبه ال- الكويس نعم و- وفي دلائل علميه معينه نعم.
آه، اعتقد اعتقد انا برضو في حاجات يعني اقدر اقول ان انا اكتشفتها لما قريت كتابه نعم طيب آه عايز اقول حاجه يا أخ مدحت ربنا يبارك فيك هو طبعا ال- آه، اخناتون هو بيقول ان ذو القرنين هو اخناتون آه طبعا الكلام ده غير صحيح لان اخناتون ما كانش ما كانش ما كانش مؤمن واخد بالك انت عارفين ايام الفراعنه يا جماعه كان آه، كانت الالهه كتير قوي كان كان ايه يعني ايه عارف آه، آه، يعني عاملين كميه الهه اله الحب واله الجمال واله الخير واله مش عارف الشمس واله تروح ما ترجع حاجات يعني ايه واخد بالك يعني ايه الهه كتير جدا فجه اخناتون فقال يا جماعه ما يصحش انت عمال تعبد كذا وانت تعبد كذا وتعبد البقر وتعبد الشمس لا لا لا لا احنا عايزين نوحد الالهه كلها ونخليها اله واحد اللي هي ايه اله الشمس فوحد ال... يعني ايه وحد كل هذا على الكفر على ايه على ان هم يعبدوا الشمس ده اخناتون مستحيل يكون ذو القرنين الرجل المؤمن العابد الملك العادل اللي كان بيدعو الناس الى توحيد الله سبحانه وتعالى يكون هو اخناتون الذي دعا الناس الى ترك عباده الله ثم الى عباده الشمس طبعا فهذا مستحيل ان يكون هذا صحيح آه، الاخت عبيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ عليكم محمود يا اهلا وسهلا بحضرتك أخبار حضرتك إيه؟
ربنا يعزك ويبارك فيك الله يخليك أنا بس عايزة أبلغ حضرتك يعني إن إحنا كلنا بنحب حضرتك يعني في ربنا الله.
يبارك فيك ويحبك يا وبابا الحاج علي بيسلم على حضرتك جدا وأختي ربنا علياء يبارك على فيك.
طول بتتابع حضرتك الله يكرمك يا آه، رب بس أنا عايزة أمن حضرتك أمانة اتفضلي ربنا يخليك إحنا في كرب شديد شديد شديد والله ربنا العظيم يخليك وإحنا يا الحمد رب.
لله صابرين بس ربنا أنا يخليك.
بأمن حضرتك تدعي لنا النهاردة إن حاضر.
شاء الله لو لينا نصيب حاضر والله إن ربنا, ربنا يا يفك رب الكرب ويقضي ديننا يا رب يفرج عنكم الكروب وعن كل المسلمين يا رب أمانة يا شيخ والله والنبي ما والله والله يا تنساناش.
اختي عبير احنا بندعي واحنا يعني نفسنا في حد صالح ان شاء الله نحسبك ربنا على خير يكرمك يا يدعي لنا رب.
ان ربنا ربنا يكرمك.
يفك كربنا يا رب يفك كربكم ان شاء الله بظهر الغيب والله يا اختي عبير ربنا يا رب يفك كربكم وكرب كل المسلمين لان والله الواحد بيجي له رسائل انا والله يا جماعه والله لا اهمل اي رساله بتجينا على الموبايل انا بس غصب عني ظروف صوتي ما اقدرش ارد على كل ال- المكالمات انا بستقبل والله كل رسائل على الموبايل وبدعي الو... والله لكل واحد بالاسم يعني مش لازم اقول له انا ز- شفت رسالتك ودعيت لك والله من نفسي بدعي بدعي لهم وبعد كده امسح الرساله عشان اشوف اللي بعدها والله واحد واحد بدعي له والله فالواحد بتوصل رسائل تدمي القلب ربنا يا رب يفرج هم المسلمين يا رب العالمين ويسد الدين عن المدينين يا رب العالمين نقول من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ محمد راشد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله شيخ أهلا أخت نور اتفضلي يا أخت نور والله نحبك في الله يا شيخ ربنا يحبكم ويستركم ويبارك فيكم يا رب قالوا نعم
ربنا يبارك فيكم ويبارك في أهل الجزائر جميعا صدقني أحبك يعني ربنا يبارك فيك يا أخت نور ويحفظكم من كل سوء يا رب العالمين اتفضلي يا إن شاء أخت الله نور.
يعني ليلة صعبة إني أتحدث معك اليوم وما كنت مطو... كنت إلي راح أتحدث معك من قبل إلا أني يعني لم أستطع وهذا اللي ربما اللي اللي- يعني صعبة الاتصال اتفضلي يا أخت نور تحت أمرك اتفضلي يا أخت نور أنا سامع حضرتك نعم أنا أحدثك فقط إذا أنت في مكان موضوع التوبة فقط يعني أنت كل يوم ت- ت- تضع موضوع يعني أنت عن بعض الأعمال يعني المسيئة بعض الأعمال المسيئة في الدين هناك أعمال كثيرة يعني خاصة في الشباب يعني في الجزائر وشباب يعني شباب كل الشباب العربي معلش أنا من الحقيقة الصوت مش واضح إلا عندي أنه مدني يعني التوبة تقريبا يعني آه، بتقول ايه يا مدني معلش مدني انت الصوت واضح عندك انا معلش والله اخت نور سامحيني والله اخت نور ربنا يبارك فيكي آه، معلش والله الصوت ما كانش واضح عندي سامحيني والله لكن يعني آه، ربنا يا رب يبارك فيك وفي اهل الجزائر جميعا بنحبكم في الله جميعا وربنا يا رب يجمعنا واياكم على الخير يا رب ويحفظكم من كل سوء آه، مين معانا يا مدني طيب احنا قدامنا قد ايه؟ لا ده احنا قدامنا لسه سبع دقايق ونص ده لسه قدامنا كتير فاضل لنا ثلاث دقايق ان شاء الله اتصالات وخمس دقايق دعاء ان شاء الله ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين مين معانا متر اخ محمد السلام عليكم طيب آه، اخويا وحبيبي ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين بالله عليكم ما تنسوش آه، تجديد البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه احنا مقبلين على زمن محتاجين بجد نعتصم بالله ومحتاجين نجدد ايماننا بالله معانا محمد من القاهره السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام يا اخو محمد
هذا الشيخ محمود اهلا وسهلا بحضرتك عايز اكلم الشيخ محمود مع حضرتك ان شاء الله اتفضل
طيب كنت عايز بس اساله عن الاربع اسئله بتوع الشيخ بتوع المسيح الدجال ايوه
اللي هو سالوه المس- المسيح التميم الداري اللي هما ايه
المسيح اه الأ- الاسئله التميم الداري.
بتاعت اه الاسئله بتاعت تميم الداري اه طيب آه، نرجع بقى للحلقه بتاعه تميم الداري ونشوف قصه الجساسه بقى ونشوف آه، آه، لما سالهم بقى عن نخل بيسان ونخ- و- وبحيره طبريه و- ونبي العرب آه، الاسئله الجميله اللي ان شاء الله يعني ممكن تتابعها ان شاء الله على موقع القناه تلاقي ان شاء الله الحلقه موجوده مين مع مين معانا مدري محمد برضه من اسكندريه محمود اه السلام عليكم استاذ محمود السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك الله يكرمك يا اخو محمود ربنا يعزك الله ويسترك يكرمك حضرتك عامل ايه بارك الله فيك الحمد لله ربنا يعزك يا رب بارك الله فيك امين يا رب العالمين اتفضل الله يا أخوي.
يكرمك لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك آه، آه، ولا ال آه، ذو القرنين هو الاسكندر الاكبر صحيح زي ما بيقولوا والله هو يعني طبعا ايه الحقيقه طبعا يعني ما فيش دليل يعني و يعني واقع او وضح الموضوع ده لكن طبعا ده قول كتير من اهل العلم لا- لا ننكر هذا ان فعلا في كتير من اهل العلم قالوا ان هو الاسكندر الاكبر آه، هو ده ذو القرنين آه، لكن هل هو هل عندنا دليل يعني قطعي من الكتاب او من السنه ما عندناش حقيقه دليل على الموضوع دوت لكن يقينا طبعا آه، زي ما اخويا حبيبي اللي اتصل ربنا يبارك فيه يا رب العالمين وقال ان ان احد المؤلفين قال ان هو اخناتون طبعا يقينا إن مش ممكن ده آه، مش محتاج لدليل ان اخناتون ما كانش آه، مؤمن اما آه، ذو القرنين كان حاكم عادل مؤمن آه، متبع لسيدنا ابراهيم عليه السلام طيب آه، ن- ناخد بقى دعاء كده جميل كده ان شاء الله نختم الحلقه بتاعتنا بالدعاء وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويجمعنا واياكم على الخير بحبكم في الله والوقت معاكم بيجري في سرعه عجيبه جدا يعني اني داع فامن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد اللهم أغث إخواننا في المسجد الأقصى أغث إخواننا في غزة أغث إخواننا في العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان اللهم إنهم جوع فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم اجعل الدائرة على اليهود الملاعين خذهم أخذ عزيز مقتدر أرنا فيهم مثلات أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة برحمتك يا أرحم الراحمين ألف بين قلوب المسلمين يسر لنا أن نجدد البيعة الليلة الليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رب العالمين ارزق بناتنا الحجاب والحياء يا أرحم الراحمين ارزق كل أخواتنا أزواجا صالحين وذرية طيبة اللهم ارزق أخواتنا العفاف اللهم ارزق شباب المسلمين العفاف ويسر لهم الرزق الحلال نجح طلاب المسلمين اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين ألف بين قلوب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا من قطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله ارزقنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا يا أرحم الراحمين أعتق رقابنا الليلة من النار أعتق رقابنا الليلة من النار أعتق رقابنا الليلة من النار اكتبنا الليلة من أهل الفردوس الأعلى اكتبنا الليلة من أهل الفردوس الأعلى اكتبنا الليلة من أهل الفردوس الأعلى اجمعنا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا من حوضه الأنور شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اجمع بيننا وبين النبي في الجنة واجمع بيننا وبين أصحاب النبي في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يعني بحبكم في الله وبالله عليكم ندعي لكم وتدعوا لنا وربنا يجمعنا وإياكم على الخير بحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإعلان في هذا البرنامج الامتياز الإعلاني